عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن الثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ما زال حديثنا حول سيرة نبينا السراج المنير صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبته والتأسي به في أقواله وأفعاله وكنا قد توقفنا في بداية حصار النبي صلى الله عليه وسلم لحصون خيبر بعدما خرج لمقاتلتهم لوعد الله سبحانه وتعالى له بأنه سيمكن له من هذه البقعة ومغانم هؤلاء حصن خيبر كانوا قد قسموه إلى نصين شطرين الشطر الأولاني وكان فيه خمس حصون حصن الناعم واللي اتكلمنا فيه أمس وحصن الصعب بن معاذ وقلعة الزبير وأبي والنزار دول كانوا خمسة ثلاثة منهم لهم اسم واثنين لهم اسم والشق الثاني كان في ثلاثة حصون ويسمى بشق الكتيبة كلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما طال حصاره صلى الله عليه وسلم ومن معه لحصن ناعم قال لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفتح الله سبحانه وتعالى على يد علي بعدما قاتل المسلمون قتالا شديدا وقلنا ان لما مرحب ده مات كبير هؤلاء ومات اخوه تسلل اليهود الى الحصن الثاني وهو حصن يسمى حصن صعب ابن معاذ وكان هذا الحصن من حيث القوه والمناعه ثاني اقوى حصن بعد حصن نعم اخذ اللواء الوقت ده الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأقام المسلمون ثلاث إيه؟ أيام حول هذا الحدث أصاب المسلمين في الوقت ده آه كان الأمر شديد عليهم لأن طبعا هم بعيد عن المدينة وحاصرين هذا الحصن فيريدون برضه إيه يطعموا طعام فقد أصاب المسلمين مجاعة شديدة فيميلوا إيه فذبحوا حمرا من الحمر من حمر الإنس ولم تكن حرام بعد كانش إيه نزل التحريم بها أوقدوا النيران ووضعوا اللحوم وطبخوها في القدور فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور ولا تطعموا من تطعموا من لحوم الايه؟ الحمر شيئا. الأمر ده سهل ولا صعب؟ صعب جدا جدا. أولا إحنا في جهاد يا عم يعمل يا عم وهو برضه صلى الله عليه وسلم بس ربنا شايف ربنا عارف ومحدش حاسس بينا هو نبي يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه لكن انت احنا شوف احنا بقالنا كام يوم ساعة ما خرجنا المدينة مش لاقيين اي حاجة وبعدين خلاص وبعدين ده لك تخيل سبحان الله يعني مثلا ربنا يقدر عشان تعرف انت احيانا ياتيك البلاء في عز ما تركن اليه وتشتاق روحك ونفسك اليه كان ممكن البلاء يجي وهم ساحبين الحمار كده وبيسنوا السكاكين بتعمل ايه بتعمل ايه استنى استنى ناوي تعمل ايه ده انا هذبح قلت لا لا ما ينفعش لا البلاء امتى بقى بعد ما تشم الريحه هو كله استوى وخلاص وقلبك بقى خلاص وقاعد بقى تقول انا هحط التوابل هنا واحط العيش على البتاع واظبط الفحم وانت قاعد بقى امال تملي نفسك والكلام ده كله وخلاص وروحك رايحه جايه واللحم يقول لك هيت لك في الوقت ده يجي ايه؟ يجي النهي. الموضوع يا جماعه ليس بيسير ابدا فيقول الصحابي والله اكفؤوها وهي تفور واللحم يفور تحت النار شوف سبحان الله النار تحتها وهي تفور من فوقه فاكفؤوها ايه يا جماعه الناس دي سبحان الله لذلك اختارهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم احنا النهارده تلاقيه يعني تقرا عليه القران من الفاتحه الى الناس وتجيب له يعني علماء المشرق والمغرب وكتب التراث وكتب المعاصرين ويقول لك لا محدش حاسس باللي جوايا الا انا برضه انتوا مش فاهمين انا ايه عاوز اقول ايه والكلام ده كله فسبحان الله عشان كده الجيل ده فريد لانهم سادوا بهذا سادوا لما كان القانون بتاعهم سمعنا واطعنا خلاص لكن النهارده تبقى قاعد في جلسه اصلاح ذات بين في جلسه توزيع ورث في جلسه رد مظالم في جلسه اصلاح اي حاجه يعني تيجي تقول له يا بني يا حاج بنتك لا يجوز ان هي تاخد الكلام ده ليس من حقها وقال رسول الله وقال الله والعلماء قالوا وبتاع يقول لك خلصت يا عم الشيخ اه شربت شايك اه جزاك الله خير يعني ايه جزاني الله طب انت ليه بتقول جزاكم الله خير يعني لازم برضه تطفي عليها يعني حته يعني ان احنا مو ايه اخوه يعني اللي بيننا وبينهم المحكمه والمحكمه فيها سبعه ابواب والنار كده برضه سبعه ابواب المهم ده كان موقف حصل وهم محاصرين هذا الحصن وايضا سبحان الله يزيد الامر ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امرين لكن نهي خاص فيقول جابر ان النبي نهى يوم خيبر عن البصل والكرات فأكلهما قوم ثم جاءوا إلى المسجد فقال النبي ألم أنهى عن هاتين الشجرتين المنتنتين فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يأكل هذا الشجر ثم يأتي المسجد ليه؟ لأن هذا يتأذى منه بنو آدم يتأذى منه الملائكة يقول النبي خاصة إن هو لما قالوا لهم ألم أنهى شوفوا شوفوا يقولوا له إيه؟ بلى يا رسول الله أيوه أنت قلت ولكن أجهدنا الجوع قل والله يا رسول الله ما لاقيين حاجة ناكلها إلا البصل ولكن أجهدنا الجوع فقال النبي من أكلهما فلا يحضر مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم يعني لا يحضر مسجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في مكان معين وهم كلهم موضوع المسجد سمي مسجد لكثره السجود فيه هو موضع السجود الناس بتسجد فيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خلاص صلي لوحدك ما تصليش معانا وده يدل لك قد ايه ان الاسلام يحافظ على شعور المسلمين بينهم وبين بعض وعلى الرقي في التعامل ايه اشرف عباده بعد التوحيد الصلاه سميت صلاة لأنها الصلة التي تربط العبد بينه وبين سيده فأنت واقف تناجي من؟ الله سبحانه وتعالى ومن الذي فرض عليك هذه الصلاة؟ الله سبحانه وتعالى ومن الذي رغبك وحثك على صلاة الجماعة؟ الله ونبيه ليس كذلك ومع ذلك بيقول, بيقول لك إيه؟ يا أخي بالله عليك لو كلت بصل ما تجيش ليه؟ عشان أخوك بيتأذى يا رسول الله أنا شرابي بلبسه من رمضان لرمضان أجي؟ لا ان استطعت انك ما تشوفش الجامع يبقى هنيئا لك في ناس كده طبعا ده البصل اللي هو ايه اصله ايه حلال ولا حرام ابو السجاير واللاعب امال يشرب سجاير ويجي المسجد لا ويجي يقول لك السلام عليكم ورحمه الله ويديك ايه يعني جزء من ايه لازم يديك نفس نفسين كده عشان تشاركوا الهم سبحان الله ولذلك والله لو ما فيش في السجاير إلا أنها تأذي من معك ممن يصلي فجعلتك أنك إيه؟ تاخد موقف منها ومن ابتلي بهذا نسأل الله أن يرفع عنه ويسدده ويتوب عليه ويوفقه لا يشربها إن كان ولا بد فاعلا قبيل الصلاة أو قريب من الصلاة ابتعد تماما عن هذا الأمر المهم كان ده من المواقف اللي كانت حول خير أبو اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه يقول والله إنا لمع رسول الله بخيبر عشية إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصول ونحن محاصرون فقال النبي من رجل يطعمنا من هذه الغنم فقال أبو اليسر أنا يا رسول الله فقام فقل فقمت ففعلت وأتى بهذه الغنم وذبحوها وأكلوها لدرجة تشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيدور على أي حاجة حتى ولو إيه غنمايه حاول ان شاء الله لدرجه ان في واحد اسمه عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه حصل موقف كده عشان يقول لك الدنيا كانت قد ايه في الوقت ده يقول كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شح يعني واحد رمى جراب اللي هو الوعاء من جلد كده في شحم يعني في بقايا أكل منتج زي ما أنت كده إيه عزك الله تلقي بيه لكيس فيه بقايا طعام قال فنزوت لأخذه فطيت وأخذه فالتفت فإذا النبي فاستحييت منه عارف أنت لما تعمل حركة كده إيه قدام إيه مش عارف كده إيه تكون قاعدين في اعتكاف وكده وانت مش واخد بالك ان الشيخ الجامع داخل وانت قاعد بقى امال ايه تنط في الجامع كده وتعمل حركات وتضرب ده بكف وهلاوي كده لقيته فتتحرك هو برضه ايه عمل لقطه كده فط وجري عشان ياخد الحاجه فشاف النبي يستحى فاذا النبي يبتسم له صلى الله عليه وسلم احيانا كده سبحان الله انك يعني تحاول بقدر الامكان انك تتغافل يعني تعمل انك مش واخد بالك لا واجمل من هذا من التغافل انك تشاركه هذا الامر ولا تشعره انه فعل شيئا مشينا ولكن بما لا يخدش حياك ومروءتك فثم النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الوضع ده ماذا فعل؟ دعا بفتح هذا الحصن في روى ابن اسحاق رحمه الله ان بني سهم من اسلم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء قل والله يا رسول الله احنا خلاص خلصنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول للرب جل وعلا بيقول له اهو انت شايف حالهم افتح علينا حصنهم اغنى حصن فيهم واكثرهم مليان اكل وايه؟ طب الحصون دي بتبقى عباره عن ايه؟ مليانه وملذه وطاب والتامين لان هم بيبقوا عارفين ان ممكن الحصار يشتد ويوصل لشهر فبيامنوا نفسهم كويس جدا اكل وشرب وكده ففتح الله عليهم حصن الصعب بن معاذ يقول الصحابه وما بخيبر حصن اكثر طعاما منه ووجدوا بعض الآلات الحربية كالمنجنيق وهي يستعملوه فين في حصار هؤلاء فأخذها المسلمون وانتصروا وفتحوا هذا الحصن فانتقل الإيه اليهود إلى قلعة الزبير فماذا سيحدث في قلعة الزبير وهل هينتهي الحصول مرة واحدة كلها ولا لا إن شاء الله المرة القادمة نكمل هذه الغزوة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم محبة الصحابة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم